يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام الحقيقة الواحد هو عمال بيسمع في سيرة هؤلاء الصالحين الطيبين من أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم الواحد يكاد عقله أن يطيش إنسان ما شاء الله الجنة مشتقاله والتاني آه، هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب والتالت هي أبواب الجنة الثمانية هتنادى عليه والرابع ما شاء الله الملائكة بترفعه عند الموت والخامس ربنا يكلمه بغير حجاب والسادس آه، ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمه إكرام يعني الواحد لما بيقعد يتخيل حد كلها طب ازاي الناس ديت ما- ما هم بشر واحنا بشر بس ط- وطبعا هم يعني هم- هم خير البشر بعد الانبياء والمرسلين لكن الإكرام ده كله نتيجة إيه؟ نتيجة حاجة واحدة بس يا جماعة إن الناس ديت أخلصت النية لله واتبعت سنة وشرع وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فربنا أكرمهم وأعزهم واحنا كمان لو اتبعنا السنة وعشنا على شرع الله وأخلصنا النية لله ربنا هيكرمنا برضه لأن ربنا ما أغلقش الباب في وجوهنا أبدا إنما قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه خلاص ومنهم من ينتظر أهو الحمد لله لسه الباب مفتوح وما بدلوا تبديلا ربنا يجعلنا من الذين ينتظرون من الذين يصدقون مع الله سبحانه وتعالى إن تصدق الله يصدقكم ما ننساش بقى الشعار بتاعنا حبايبي ربنا يبارك فيكم وماذا أعددت لها ده الشعار اللي عايزين نرفعه العمر كله وماذا أعددت لها؟ أعديت إيه؟ اقعد فكر كده نفسك في إيه في الجنة؟ نفسك يوم القيامة لما تقف بين إيدين ربنا إن ربنا يقول لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة ولا خذ كتابك بشمالك وادخل النار؟ نفسك ميزانك يتقل بالحسنات ولا يخف؟ نفسك تعدي على الصراط تزحف زحفا على بطنك ولا تمر كالطرف كأجاويد الخيل وإلى غير ذلك؟ نفسك تخش جنة ولا نار؟ ومش أي جنة نفسك تخش أعلى درجات الجنة ولا هي جنة وخلاص؟ عشان كده بقول لك لو عايز كده بص وشوف انت قدمت ايه وماذا اعددت لها وماذا اعددت لها طيب ضيفنا الليله دي اكيد برضو انتوا نفسكم تعرفوه مين هو ضيفنا الليله دي ضيف غال- غالي جدا وعزيز جدا برضو كلهم اعزاء الى قلوبنا ضيفنا الليله دي هو عامر ابن فهيره رضي الله عنه وارضاه مولى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حديث البخاري أنه لما قتل الذين قتلوا في حادثة بئر معونة خد بالك بقى وأسر عمرو ابن أمية الضمري فراح لقى قال له بقى واحد اسمه عامر ابن الطفيل عامر الضف- ابن الطفيل آه، بيقول له مين دوت اللي مقتول دوت بيشاور على واحد معين فقال له ايه هذا عامر ابن فهيرة قال سبحان الله قال هذا الرجل لما قتل رأيته رفع إلى السماء الدنيا رأيته إيه وقد رفع إلى يعني هو اتقتل من هنا وطبعا الراجل مش شاف الملائكة لكن شاف إن الراجل ده اللي هو عامر بن فيرة رفع إلى السماء الدنيا إيه ده والرواية الثانية أن رجل اسمه جبار ابن سلمى جبار ابن سلمى دوت آه، هي مكتوبة في تشكيل بالضمة يعني ممكن تكون جبار ابن سلمى أو ابن سلمى لكن هي التشكيل اللي موجود بالضمة فالمهم جبار ابن سلمى لما قتل لما قتل عامر ابن فهيرة فوجئ بمنظر عجيب جدا فوجئ بعامر ابن فهيرة بعد وهو بيتقتل بيقول ايه فزت والله فاكرين آه، يعني في برضه يعني إيه سبحان الله يعني آه، احد الصحابه برضه قال فزت ورب الكعبه انما هو ده عامر بن فهيرة قال فزت والله ثم قال ثم رايته رفع الى السماء الدنيا فسال جبار بن سلمى سال واحدا من المسلمين قال ما فزت يعني ايه فزت والله راجل انا بقتله يعني راجل اتقتل خلاص ايه الفوز في ان واحد يتقتل قال لانهم يعتقدون ان من قتل منهم هو جبار بيسال واحد صاحبه عفوا فبيقول له لانهم يعتقدون ان من قتل منهم في ارض الجهاد فانه يفوز بالجنه فقال ولهذا قال فزت والله قال اجل فأسلم جبار بن سلمة اللي هو قتل عامر بن فهيرة يعني عامر بن فهيرة هنا فاز مرتين يا حبايبي فاز في المرة الأولى أنه مات شهيد وفاز في المرة الثانية أن الملائكة رفعته وفاز في المرة الثالثة بأن اللي قتله أسلم وكان موحدا لله سبحانه وتعالى شفت قد إيه المنقبة العظيمة وشفت خاتمة السعادة يعني مش مجرد بس ده مش مسك الختام ده مسك ومسك ومسك ده التلاتة اتمسكوا آه، التلاتة مسك يعني واخد بال حضرتك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يعني مش مسألة بقى ان هو مات بحسن خاتمة بس لا مات بحسن خاتمة شهيد والنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وأحمد بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دم مع أول قطر الدم تنزل من الشهيد يتغفر له الذنوب كلها وترجع صفحة بيضاء ما عدا ذنب واحد اللي هو إيه كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين الدين الفلوس سواء فلوس أو غيبة أو نميمة إما ظالم يعني خد بالك بقى قال يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ولذلك تلاقي الشهيد ايه وشه مبتسم كده او على الاقل لو مش مبتسم حتى تلاقي وشه منور كده وجميل وكانه نايم مش مقتول واخد بالك اه وي- ويرى مقعده من الجنه ويحلى حله الايمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجه من الحور العين اه يا بخته 72 زوجه النهارده اللي متجوز اثنين يمشي في الشارع بيكلم نفسه واحد يقول له انت بتسبح يقول له لا ده انا بحسبن واخد بال حضرتك فسبحان الله يزوج من 72 زوجه من الحور العين وبعدين ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته يكونوا قد دخلوا النار أو هيدخلوا النار يعني فيدخلهم الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى يبقى يبقى عامر بن فهيرة فاز بثلاث حاجات، أول حاجة مات شهيد، تاني حاجة الملائكة رفعته إكراما ليه رفعته إلى السماء، وخد بالك رفعته ليه ده السبب هقول لك دلوقتي. الملائكة رفعته لسبب هقول لك حالا. الملائكة رفعته إلى السماء الدنيا، والحاجة الثالثة إن اللي قتله بسبب إن هو قال فزت والله وعايزك تتخيل كده وأنت بتقتل واحد وبترمي الرمح كده في, في, في, في قلبه مثلا وهو بيتقتل بيقول فزت والله فانت تقول ايه ده؟ ده انا بقتله يعني وبقتله ويقول فزت والله اكيد هتاثر فيك وفعلا اثرت مع جبار بن سلمى وكان ذلك سببا من اسباب اسلامه. طيب السؤال اللي انت عايز تساله واللي عايز تعرفه هو عامر بن فهير عمل ايه عشان يفوز بالمنقبه الكبيره ديت؟ واشمعنى على وجه الخصوص بالذات حته ان الملائكه رفعته الى السماء الدنيا، هي رفعته ليه؟ اصل هي حاجه كانت قدام حاجه واحل لك الفزوره دلوقتي حالا حاجه كانت قدام حاجه هو رفع حاجه فاترفع يعني هو رفع حاجه واخد بال حضرتك فاترفع الى السماء الدنيا ايه الحاجه اللي رفعها تعال نرجع بالذاكره كده لاكثر من 1400 سنه ساعه ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر من مكه الى المدينه ايه اللي حصل حبايبي النبي عليه السلام قعد العده وخد بالاسباب وخلاص مجهز ال- كل حاجه هو ابو بكر بيعلى في الفراسين بقاله فتره كبيره وكله بالثمن واخد بالك عشان يبقى المساله خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى والنبي عليه السلام استاجر رجلا خريتا عارف عارفا بالطريق اللي هو عبد الله بن أريكة وكان رجل آه، ليس مسلما وخلاص و- واخذ العزه اللي اخذ ال- العده و- و- وتجهز واخذ بالاسباب واختبأ من عن اعين المشركين و- وخد طريق غير الطريق اللي هم متعودين يمشوا فيه لحد ما يعني خلاص هم عرفوا ان هو خلاص زمانه مشي راح راجع تاني للطريق الصحيح الى المدينه واختبأ في الغار ثلاث ليال الى غير ذلك. وهو في الغار بقى قعد ثلاث ايام بلا يريهم مين هياكله ومين هيشربه؟ دي كانت وظيفه عامر بن فهيره واسماء بنت ابي بكر. اسماء بنت ابي بكر كانت حامل في الشهر السابع اخواتنا الفضليات اسماء كانت حامل في الشهر السابع والمسافه طويله وصعبه جدا وطلوع الجبل شق جدا وممكن يسقط حملها ولكن كل ده فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم تهون الدنيا كلها بس النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معافى صلى الله عليه وسلم كانت تحط الاكل وتشق النطاق بتاعها نصين وتحط الاكل وتربطه على وسطها وتروح عشان ايه توصل الاكل للنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدلك الله عز وجل بنطاقيك نطاقين في جنه الرحمن سبحانه وتعالى فسميت في ذلك الوقت بذات النطاقين رضي الله عنها وعن ابيها عامر بن فهيره بقى كان جايب شويه غنم كده بتوع ابي بكر وكان يمشي كده في وسط الناس في مكه ويعرف الاخبار ويروح منه بيوصل الاخبار ومنه يحلب الاغنام ديت ويطلع اللبن ويرفع اللبن لفم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرفت ان حاجه قدام حاجه هو لما رفع اللبن لفم النبي حتى يشرب النبي ويرتوي ويحيا صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا في ان الملائكه رفعته إلى السماء الدنيا أنت رفعت اللبن لفم النبي إحنا هنرفعك إلى السماء الدنيا وأنت مقامك أعلى من كده كمان يا عامر بن فهيرة شفت قد إيه المنقبة العظيمة هو ده الشعار بتاعنا وماذا أعددت لها عملت إيه قدمت إيه لسنة النبي خدمت دين النبي بإيه خدمت سنته بايه قدمت ايه للاسلام والمسلمين قدمت ايه لنفسك ولرعيتك قدمت ايه لبلدك احنا عايزين ال- المسلم ال- ال- المتحضر اللي فاهم اللي عايش دينه بجد وسعيد بدينه وقادر ان هو يقدم ويكون عنصر فعال في المجتمع وفي الدين ويقدر يخدم وي- ويقدم رساله عظيمه جدا ويعيش من اجل هدف عظيم جدا من اجل اعمار الكون ده كله ومن اجل ان هو يعبد ربنا ويعبد الكون ده كله لله سبحانه وتعالى هو ده المسلم العالمي اللي محتاجين نشوفه في هذه الايام بالذات بفضل الله سبحانه وتعالى عامر بن فيرة كمان كان عبد الله بن أبي بكر كان هو الإعلامي الناجح يبات في وسط أهل مكة ويشوف أخبارهم ويروح إيه يبقى- يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ أبو بكر إيه بالأخبار ديت طب هو راجع ممكن حد ياخد باله من آثار أقدامه ان هم كان عندهم ناس كان يعرفوا اثار الاقدام يعني كانوا اساتذه في الموضوع ده يوم يعمل ايه عامر بن فيره يوم واخد الغنم ويروح ماشي ورا عبد الله علشان اثار رجل الغنم تداري على اثار رجل عبد الله فما حدش عارف هو كان رايح فين ولا جاي منين وعامر بن فيرة ما حدش هيشك فيه ليه؟ لانه ماسك غنم هيرعى بها في اي مكان لو مشي في الجبل لو مشي هنا ب- بدور على مرعى بدور على شويه حشائش عشان الاغنام تاكل فما حدش يشك فيه ابدا فكان ليه دور فعال جدا وعظيم جدا وجميل جدا جدا في هجره النبي صلى الله عليه واله وسلم. السؤال حبيبي في الله واختي في الله احنا قدمنا ايه بقى لدين الله؟ عامر بن فيرة رغم ان هو كان مولى من موالي ابي بكر رغم ذلك استطاع ان يقدم عمل يبيض وجهه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. انت قدمت ايه؟ انت في مكانك، في مصنعك، في متجرك، في مدرستك، في شغلك، في بيتك، في في الشارع، في اي مكان قدمت ايه تخدم بيه دين ربنا؟ لو متنا دلوقتي تخيل كده حضرتك لو ان دلوقتي حالا كلنا بلا استثناء متنا وقفنا بايدين ربنا وسالنا قدمت ايه لديني؟ ماذا قدمت لدين الله سؤال صعب قوي لكن لازم نحضر الإجابة عليه ولازم نكون عندنا فعلا كلام نقوله مش كلام نقول ف- يكون في فعل هنعبر عنه بالكلام والله يا رب عملنا كذا فاكر الثلاثة اللي دخلوا الغار لو ما كانش عندهم رصيد ما كانوش خرجوا صح كده آه لقد نفذ رصيدك ما فيش عندي رصيد واخد بالك او خارج نطاق الخدمه انما احنا الحمد لله المسلم ما هواش خارج نطاق الخدمه وما هواش مفلس من الرصيد ده بل عنده رصيد بفضل الله سبحانه وتعالى شوف الاولاني قال يا رب اللهم إن كنت تعلم أني فعلت كذا وكذا وكذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا الصخرة فانفرجت الصخرة شيئا ما والتاني انفرجت الصخرة والتالت انفرجت كاملة حتى خرجوا جميعا ورأوا السماء إيه، تخيل حضرتك لو كنت الرابع اللي معاهم وجاي الدور عليك والصخرة انفرجت بس ما تخرجكمش ها هتضيع جهد التلاتة اللي قبليك ولا هتكمل جهد التلاتة وتقول يا رب أنا عملت كذا وكذا ابتغاء مرضاتك فإن كنت تعلم أني قد فعلت هذا خالصا لوجهك ففرج عنا الصخرة فتفرج الصخرة لازم يكون عندك ذات حبيبي في الله لازم يكون عندك فعلا رصيد تقدمه عشان يوم ما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ماذا قدمت لنفسك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبدت ربنا صليت الصلاه الخمس بتصوم شهر رمضان عندك مال بتطلع زكاه ولا ما بتطلعش عندك قدره على الحج رحت حجيت ولا ما حجيتش عندك قدره على انك انت ربنا يكرمك وتكفل اليتامى كفلت ولا لا آه، بتتصدق بتكرم الناس ولا لا بتعاملهم باخلاق كويسه سلوكياتك امين ولا مش امين صادق ولا لا عندك وفاء ولا ما عندكش وفاء حاسب نفسك اقعد كده اعمل شوف هات اخلاق النبي عليه السلام في اي كتاب من الكتب اللي بتتكلم عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقيس اخلاق النبي على اخلاق او قيس اخلاقك على اخلاق النبي رسول الله هو الميزان الاكبر كما قال سفيان بن عيينه رحمه الله رحمه واسعه هو الميزان الذي تقاس عليه الاعمال شوف اعمالك عامله ازاي وقول اعمالي ديت هل هي موافقة موافقة لأعمال النبي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قدمت إيه لأسرتك حبيبي في الله؟ خدت بإيديهم لمرضاة ربنا؟ كتير من الناس يقول لك الحمد لله أكلتهم وشربتهم وعلمتهم في أحسن مدارس ولبستهم أحسن لبس وفسحتهم أجمل فسح جميل وجزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك يا رب ويجعلها في ميزان حسناتك، لكن فين الدين؟ فين الدين؟ هل دلتهم على طاعه ربنا والله كنت مره بتكلم في مسجد عن بر الوالدين بعد ما خرجت من المسجد لقيت واحد جاي لي والله في وسط الشارع بيعري لي بطنه بيقول لي بص لقيت بطنه والله مشقوقه بالسكين من بطنه كده لحد ظهره يعني داير داير كل جسمه متقطع بالسكاكين ومتخيط طبعا يعني فبقول له ايه ده قال لي ده ابني اللي عمل فيا كده قال لي انا راجل غني جدا وعندي عماره على النيل وجبت لي ابن عربيه مرسيدس واديته شقه تمليك وجوزته جبت له العفش وبديله مرتب راح مشي مع بعض آه، صحبه السوق وبقى يشم هيروين كل يوم عايز فلوس عايز بالالوفات كل يوم حد لما جيت في مره ما كانش معايا فلوس فما قدرتش اديله دخل جوه سحب السكينه من المطبخ وقطعني حتت بالسكينه ولولا لحقوه هو في الرمق الاخير ما كان- كان كان زمانه مات ده ايه قلت له بقى الراجل بيسالني هو متوقع ان انا اقول له بقى ده ابنك ده غلطان وده ولد عاقب والديه قلت له انت قدمت لابنك ايه في دينه خليته يصلي قال لي لا ابدا قلت له ذكرته في يوم من الايام ان هو يذكر ربنا يقرا قران ب- ذكرته بصله الرحم بحق الوالدين عرفت مين هو ربنا عرفت مين هو نبينا صلى الله عليه وسلم قال لي ابدا قلت له يبقى انت اللي غلطان انت اللي عقيته قبل ان يعقك انت اللي ساعدته على كده انت فاكر ان التربيه فقط هي الاكل والشرب لا شغل ده, ده, ده شغل واحد بياكل و... و- طب ما كل الناس بتاكل اعزك الله ما الدواب بتاكل ولادها الفرق اللي بيننا وبين غيرنا ان احنا بنعلم ولادنا بنربي ولادنا بنفهم ولادنا من اول لحظه والا هو المولود اول ما بينزل ليه بنؤذب في ودنه عشان اول حاجه تلامس ودنه كلمه التوحيد نعرفه ان ليك اله يا حبيبي هتعبده وهتخلص النيه ليه ليه الولد بنعمل له عقيقه ليه الولد بنسميه اسم جميل ليه بنحفظه القران ليه بن بنختار له ام صالحه تربيه ليه وليه وليه كل ده عشان ننشئ مسلم صالح ينفع دينه وينفع بلده وينفع نفسه وينفع اسرته خدت بالك يبقى لابد ان احنا تتذكر قول المولى عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره شفت عمرو بن فيره لما قدم الخير ده ربنا اكرمه بالخاتمه الجميله بخاتم بمسك الختام اللي احنا سمعنا ده لان رفع شعار وتزودوا فان خير الزاد التقوى ورفع شعار وماذا اعددت لها هو ده الشعار اللي عايزين نرفعه فانت لابد ان انت تعد ولادك دولت بتربيهم مش لنفسك بتربيهم لله ولما تربيهم لله هينفعوك ليه اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث من بينها او ولد صالح يدعو له ومش مش كده وبس وحتى لو دخلت الجنه ابنك ابنك ينفعك عند دخول الجنه حتى ازاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا ترفع درجته في الجنه فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك قدمت ايه لنفسك قدمت ايه لاسرتك قدمت ايه لبلدك النبي ايه ده هو البلد ليه علاقه بالدين طبعا ليه لا حبك لبلدك لا يقدح في حبك لدينك بالعكس بل ده, ده دليل على ان انت راجل متدين النبي صل... يا عم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ك... هو خارج من مكه مطرود صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت وما ينساش مكة ويروح في المدينة ويؤسس دولة شامخة للإسلام ويرجع بعد كده في فتح مكة عشان إيه؟ عشان ينتقم أبدا ده دخل وهم متوقعين إن هو يت- ينتقم منهم لأن هم طبعا عملوا اللي ما يتعملش تسع مؤامرات لقتل النبي وأذوا النبي وضربوا النبي وحاولوا قتل النبي و... واتهموه في عرضه وبعدين في النهاية راجع بيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء الله أعديت إيه ل- ل- لخدمة دينك يبقى نفسك أسرتك بلدك دينك هديك مثال بس بسيط خالص تقول لي وأنا أعمل إيه هو أنا اللي هغير الكون تخيل إن أنت ممكن تغير الكون معقول والله العظيم ممكن واحد بس يؤثر في بلد ممكن واحد يؤثر في قارة كاملة يا الله تخيل حاجة زي كده بصدق وإخلاص النية هديك مثال بسيط خالص ومثال جميل جدا بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق يا جماعة كان عدد المشركين والكفار اللي جايين عشان يستأصلوا شأفة الإسلام كان عشر تلاف واحد داخلين على المدينة جيش عرم كان أكبر جيش يغزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك جايين المدينة أصلا محاطة طبيعيا بالجبال من ثلاث جهات في جهة واحدة بس اللي ممكن يخشوا منها فراح سلمان الفارسي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق فحفروا الخندق المشركين جم مش متعودين يشوفوا الخدعة دي أبدا أول مرة يشوفوا خندق بالمنظر ده كده و- و- وعطلهم طبعا يقدر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت ان هم عايزين يدخلوا يعملوا ايه؟ كان في عهد بين النبي وبين يهود بني قريظه اللي هم عايشين في المدينه ان لو حد جه المدينه حاجه من الاثنين يا اما تقفوا معانا نقاتل العدو ده يا اما تقفوا على الحياد لا تقاتلوا معانا ولا معاهم وسيبونا احنا نتصرف معاهم. لما جم المشركين بقى في غزوه الخندق جم بتوع بني قريظه قالوا خلاص احنا على الحياد وانت بقى قاتل واحنا مالناش دعوه. لكن عملوا حركه غريبه جدا واليهود هم اليهود في كل زمان ومكان خانوا العهد مع النبي وأرادوا إن هم يفتحوا الأبواب الخلفية للمشركين عشان يخشوا ينقضوا على النساء والشيوخ والأطفال يقتلوهم وبعدين يقتلوا النبي والصحابة النبي عرف كده صلى الله عليه وسلم يعمل إيه ضاقت عليه الارض بما رحبت النبي مش عارف يعمل ايه خايف على الصحابه وخايف على الناس اللي موجودين في ايه في المدينه المنوره واذا في تلك اللحظه برجل واحد رجل واحد من غطفان اسمه نعيم ابن مسعود يجي كده سرا الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لقد اسلمت وما يعلم احد باسلام وانت عارف ان انا حبيب جدا لغطفان وحبيب لقريش وحبيب ليهود بني قريظه الثلاثه بيحبوني اعمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له انك لا تستطيع ان تعمل شيئا لوحدك يعني ولكن الحرب خدعه فخذل عنا ما استطعت. راح عمل فكره حلوه قوي، راح للايه؟ لل... للمشركين وقال لابو سفيان انت تعرف انا قال له طبعا انت حبيبنا قال له يعني واثق فيه قال له واثق فيك قال له اليهود ندموا ان هم خانوا العهد مع محمد قالوا يعني ابو سفيان هيجوا بعد كده هيسيبنا ويمشوا واحنا بقى نقع في مشكله مع محمد ويقتلنا لا احنا هناخد 11 واحد رهينه من قريش وغطفان ونسلمهم لمحمد يقتلهم علشان نعرفوا كده ان احنا نيتنا صافيه وان احنا ايه خلاص رجعنا عن اللي احنا كنا هنعمله وان احنا مش مش هنعاديه ابدا. وراح ايه؟ ابو سفيان قال له معقول الكلام قال له معقول صدقني وراح رايح لليهود قال لهم خدوا بالكم ده ابو سفيان وغطفان والناس دي كلهم جايين عشان بس كده ايه ينتهزوا نهزه كده وياخدوها وياخدوا اللي هم عايزينه وهيسيبوكم بعد كده وانتوا مش هتخلصوا محمد آه عليه الصلاه والسلام هيقتلكم هيعمل فيكم طب وتشير علينا بايه يا نعيم؟ قال لهم لازم تطلبوا 11 واحد من ساده القوم بتوع قريش وغطفان يكون عندكم ايه؟ رهينه بحيث لو حبوا يسيبوكم تقتلوهم. قالوا والله فكره حلوه. جه ابو سفيان راح بعت اثنين، واحد من غطفان واحد من قريش وراح ايه؟ قال لليهود ها يا جماعه هنقاتل بكره، قالوا لا بكره السبت واحنا ما بنقاتلش السبت. طب نقاتل حد؟ قالوا لا. الا لو جبت لنا 11 واحد من عندكم من الساده يكون عندنا رهين عشان ما تسيبوناش. فابو سفيان قال بس يبقى الموضوع مظبوط. فجم اليهود بعتوا لهم ها هتبعتوا لنا لا قال لا مش هنبعتوا لكم قالوا يبقى كلام نعيم ايه مظبوط فخزل نعيم بين قريش وغطفان وبين ايه وبين بني قريظه فالاثنين رجعوا وسابوا ايه الموضوع وبالتالي خزل بينهم ثم ارسل الله عز وجل جند الريح بعد ذلك فكانت سببا في كفء الخيام وكفء القدور واقتلاع الخيام ثم رحلوا بعد ذلك عن مدينه النبي برجل واحد رجل واحد استطاع أن ينصر أمة بأكملها وهو نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه واحد ممكن يقول لي دلوقتي بس أنا مشكلتي أن أنا عندي ذنوب كتير قوي ومش قادر أن أنا حتى يعني لا أعبد ربنا ولا أنصر دين ربنا سبحانه وتعالى هديك رسالة أختم بها حلقة النهاردة لأبي محجن الثقفي أبو محجن الثقفي اتجلد 25 مرة على شرب الخمر في عهد النبي وفضل يشرب الخمر هو راجل مؤمن وراجل تقي جدا بس مشكلته عنده نقطه ضعف اي واحد كده له نقطه ضعف في ذنب معين بيقع فيه كتير فجه في معركه القادسيه شرب الخمر سعد بن ابي وقاص اول ما عرف كده قال لا خلاص لابد إن طبعا الحدود لا تطبق خد بالك في في المعارك لان ممكن هو يسيب جند المسلمين ويروح مع جنود مع الاعداء ويبقى ضد المسلمين فالحد لا يطبق فحبسوه في بي في ايه في الخيمه بتاعت سعد بن ابي وقاص وكانت زوجته اللي هي سلمى كانت هي اللي بتحرسه وهو مربوط في سريه فالمهم بدا الجهاد وكده وكانت النصره في بدايه الامر ضد المسلمين كانت للفرس طبعا هو بقى بيحترق شوقا وعبال سامع بقى صوت السيوف والرماح ومش عارف ايه فبيقول لها يا سلمى هل لك الى خير قالت ما هو قال لها تعيريني البلقاء فرس سعد وتديني سيف ورمح وتسيبيني بس اروح اقاتل وليلي وليك عهد علي امام الله ان انا ارجع تاني واحط رجلي في القيد قالت له لا شويتين لقيته بيبكي وعمال بيقول كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المناديا وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخا ليا فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانيا عهد أمام الله لو سابوني دلوقتي أقاتل والله ما أشرب خمر بعد كده فحنت له سلمى وفكته وادته البلقاء فرس سعد فتلثم ودخل حمل على الميمنه فاطاح بها وعلى الميسره وعلى قلب الجيش وعمل مهلكه في الفرس حتى نظر سعد بن وقاص وكان به دمام مش قادر يقاتل فكان يقول والله لولا ان ان ابا محجن مربوط الان في القيد لقلت انها بعض شمائل ابي محجن فلما عاد سعد بن وقاص وانتصر المسلمون وعاد أبو محجن ووضع رجله في القيد فدخل سعد فقال سلمى كيف كان قتالكم اليوم قال والله لحدث فينا لقد حدث فينا كذا وكذا وكذا كدنا أن نهزم لولا أن دخل رجل ففعل وفعل وفعل وكان النصر بفضل الله لجند الله والله لولا أني أعلم يقينا أن أبا محجن مربوط في القيد لقلت إنه أبو محجن فقالت والله إنه لأبو محجن فبكى سعد وقال والله يا أبا محجن لا أريد أن أجلدك على الخمر بعد اليوم أبدا فقال أبو محجن وأ- وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا قد كنت أشربها فتطهرني بالحد واليوم إن شربتها فلا يطهرني إلا نار جهنم فدي رسالة لكل أخ حبيب حتى يعلم إن حتى لو عندك ذنوب حتى لو عندك اثام كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون اجتهد في طاعه ربنا وفي خدمه دين ربنا وفي خدمه اسرتك وخدمه وطنك والمسلمين من حولك حتى تكون ممن استعملهم الله عز وجل في نصره هذا الدين العظيم اخويا وحبيبي ده كان جزء يسير عن الكلام عن مسك الختام لعامر بن فير الذي رفع الى السماء اسال الله عز وجل ان نرفع جميعا الى سماء الى السماء السابعه والى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته